أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين اللهم اجعلنا من المخبتين اللهم اجعلنا من المخبتين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم بلغنا التوفيق في ذكرك في هذه الأيام المعلومات يا رب الأرض والسماوات يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وحيا الله جمعكم وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما أتمنى تبشروني أن الصوت واضح وعلى بركة الله نبدأ أول مجلس من مجالس الليالي العشر اللهم إنا نسألك الغنيمة من هذه الليالي يا ذا الجلال والإكرام ومن هذه الأيام يا نعم المولى ونعم النصير أحبابي بدأت الأيام العشر بدأت الأيام العشر وانطلق الفائزون بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى وفاكرين لما وقفت معاكم في رمضان مش قلت لكم والله لفرحكم والله لأكبر مصابكم في الحرمان من المساجد مش حلفت بالله لا دخل عليكم السرور أنا بقى عايز أقول لكم اقفوا أنتوا معايا في الموسم ده اقفوا معايا في الموسم ده علشان أنا صعبان عليا إن أنا مش بحج أنا صعبان عليا إن أنا مش في مكة دلوقتي اتمنيت إن أنا أرسلكم النهاردة من مكة الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضي الله الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضي الله الحمد لله وأكرم القدر ما قدره الله الحمد لله الحمد لله على كل حال وزي ما قلت لكم في رمضان يا حبايبي زي ما قلت لكم في رمضان هو موسم زمان ولا مكان رمضان رمضان زمان يعني ايه زمان زمان يعني بيجري يعني ما بيستناش على حد يعني هيخلص يعني هينفلت من بين ايدينا يعني هيجري شهر رمضان صح كذلك بقول لكم في هذه الايام المعدودات المعلومات هتجري هتجري هتجري بسرعة قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات واحنا بنحج كان زماننا دلوقتي بنطوف ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى وندعيه ونذكر أحبابنا بعدنا عن الكعبة الحمد لله على كل حال علشان كده يا أصحابي تعالوا بقى ننتهي للزمان إذا فاتنا شرف المكان ما يفوتناش بركة الزمان وبسرعة عايز أقول لحضراتكم إن الأيام العشر دي فيها أسرار الشاطر الموفق اللي يغنم بركة هذه الأيام وهذه الليالي ويفوز بيها مش تجري منه وتتفلت منه أنا بكلمكم دلوقتي والساعة دلوقتي تسعة وتلت بتوقيت القاهرة تسعة 23 دقيقة بتوقيت القاهرة عدى من هذه الليلة ساعتين ثلاث ساعات في ناس جريت وقرأت فيها خمس أجزاء وست أجزاء وإحنا قاعدين في ناس صلت على الرسول عليه الصلاة والسلام ألف وسبحت خمس تلاف وعمالة تذكر ربنا وإحنا قاعدين اللهم ارزقنا الحج المبرور يا أرحم الراحمين طيب إذا كان إحنا حرمنا من الحج نحرم من شرف الزمان لا مش هنسمح لهذه الأيام أن تتفلت ونفسي أقول لكم بقى أسرار العشر القرآن الكريم بيحكي سر عظيم من أسرار هذه الليالي العشر هقول لكم على عشر أسرار النهاردة أسأل الله عز وجل أن يغنمنا بركة هذه الساعة هذه الساعة إن شاء الله البث المباشر عايزكم تتعودوا إنه بقى قصير إن شاء الله مش زي رمضان بقى بنقعد ساعة وساعة ونص والكلام ده ده هي نص ساعة إن شاء الله عز وجل فركزوا معايا وعلى قد ما ربنا يقدركم لازم كلنا نضغط على مشاركة تحت وننشر البث المباشر ده خد رابط او خدي رابط البث المباشر على اليوتيوب وخليه حالتك على الواتساب خلي كل الاحباب يدخلوا خلي كل الناس يدخلوا ويستفادوا يا رب اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما يا ارحم الراحمين اول سر في الايام العشر القران تخيلوا إيه اعرف الحكايه ايه يا صاحبي الحكايه من القران نزل في رمضان بقى رمضان هو رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبقى القرآن نزل في رمضان ليلة ال... إنا أنزلناه في ليلة القدر نزلت أول صفحة من كتاب الله أول صفحة ترتيب النزول اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت في رمضان عارفين بقى آخر صفحة بترتيب النزول آخر صفحة من كتاب الله نزلت إمتى؟ نزلت في الأيام العشر الحكاية كلها كتاب الله الحكاية كلها القرآن الكريم كل ما في الموضوع علاقتنا بالقرآن بس هي الأيام العشر والليالي العشر الأخيرة من رمضان والأيام العشر من ذي الحجة هو رمضان وهو ذو الحجة حكايته كلها القرآن لما نزل القرآن بقى عيد الفطر ولما ختم القرآن واكتمل بقى عيد الأضحى شفت الحكاية؟ أعيادك كلها لها علاقة بالقرآن عمرك كله متصل بالقرآن أشرف زمان رمضان وذو الحجة حكايته إن القرآن بدأ والقرآن ختم إن القرآن جه وخلص الحكاية حكاية المضاعفة فلما نزل القرآن كانت المكافأة الكبرى بليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ولما ختم القرآن كانت المكافأة الكبرى وقولوا لي يا أصحابي قولوا لي جاوبوا على السؤال ده بداية الشيء أعظم أم تمامه وكماله وختامه يلا قولوا لي جاوبوني على السؤال ده البداية أحلى وأعظم وأجرها أكبر ولا الختام والتمام والجمال علشان كده السر الثاني من أسرار العشر أنها أفضل السر الأولاني هو القرآن إنه ختام الوحي والسر الثاني هو إنها أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة الأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام عند الله وخلي بالكم أنا هقول لكم كلمة اسمعوها وعدوها هقول لكم سر كده من الأسرار العلماء لما بيقولوا الأيام العشر أفضل ولا الأيام العشر من رمضان أفضل الأخيرة بعض العلماء قالوا إن النهار أفضل في ذي الحجة والليل أفضل في الليالي العشر من رمضان ليه؟ ليه؟ لأن القرآن لما نزل نزل في ليلة ولما ختم ختم في يوم في النهار جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال إن في كتابكم يا معشر المسلمين آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا لاتخذنا يوم نزولها عيدا اللي هو ايه قال عمر وما تلك فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم بعرفة في يوم جمعة وهو بحمد الله لنا عيد الله الله يبقى القرآن لما اتختم اتختم في يوم عرفة فختام القرآن جاء في يوم ونزول القرآن جاء في ليلة ده سر التفريق بين نهار الأيام العشر وبين ليالي الليالي العشر من رمضان لكن الراجح والقوي أن الله عز وجل لما أقسم بالليالي العشر كان هذا القسم يضم فيها الأيام كما قال الله عز وجل والفجر وليال عشر فالليالي العشر أقسم الله بها يعني إذا كان رمضان في القرآن إذا كانت ليلة القدر مذكورة في القرآن مش الليالي العشر الأخيرة من رمضان فإن الليالي العشر من ذي الحجة أقسم الله بها في القرآن وعارفين حديث المشهور ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة اللي روى الحديث ده الصحابي سعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه يقول لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر تعجبه العبادة بالليل والعلماء يقولون الراوي أعلم بما روى فلما راوي الحديث نفسه يقول خلي بالكم خلي بالكم من الليل يبقى الليالي دي أفضل من ليالي رمضان لهذا كان آه الأوزاعي رضي الله عنه ورحمه كان يقول العمل فيها مثل القيام فيها بقدر غزوة الجهد يقدر بغزوة وسيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه يقول بألف ليلة الليلة بألف فتنبه لهذه الأيام وهذه الليالي هي الأفضل غمض عليك أنت في الأفضل احنا زمان كنا دايما نقول ايه يا جماعة يا جماعة انا قلت لكم كل سنة طيبين ولا لا كل عام وانتم طيبين كل عام وانتم بألف خير ربنا يطيب عنكم يا رب ويختموا بالخير سبحانه وتعالى والحمد لله والشكر ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين إذا كان كورونا في النازل وربنا بيصرفه فاحنا عارفين كورونا في النازل ليه كورونا في النازل عشان المساجد فتحت صح ولا لا صح ولا انتوا شايفين ايه ليه كورونا بتقل ان شاء الله كورونا بتقل وتنتهي ببركة فتح المساجد وببركة دعاء الناس المصلين يبقى اول سر قلته لحضراتكم ان الليالي العشر دي سرها في القرآن الكريم وحكايتها في القرآن إن القرآن خلص وتم واكتمل في هذه الليالي العشر في يوم عرفة وتاني سر أن هذه الأيام هي الأفضل هي الأفضل الأيام العشر دي أفضل من كل الأيام ما من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قال ولا الجهاد فيها ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء يبقى هو ده بس اللي يكون أفضل من شغلك مين اللي يخلص فلوسه كلها في سبيل الله ويتقتل في سبيل الله غير كده انت أحسن وأفضل السر الثالث إنه ختام المواسم مش, مش السنة كلها مواسم مش ربنا الكريم بيسلط علينا نفحات ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من ربه فلا يشقى بعدها أبدا أيوة في فرص الأيام مش زي بعضها في أيام الأجر فيها أكبر من الأيام التانية فلما تجتهد في المواسم تاخد أجر أيام كتير ما اجتهدتش فيها اللي اللي زي حالتي بقى بتاع الكثير المنقطع مش القليل الدائم مش الشاطر اللي بيعرف يشتغل كل الشغل لا اللي بيقطع اللي همته بتعلى وتوطى بس الايام دي مش ايام سفر الهمه خالص ركز ركز في الوقت الساعه بقت تسعة ونص ودقيقه تسعة ونص ودقيقتين عايزين نلحق نخلص البث لان الليل قصير عايزين نصلي قيام الليل النهارده بكام جزء يلا اقترحوا عليا هنقرا كام جزء النهارده هنقوم الليل بقد ايه في الايام دي هنستغفر قد ايه الليله قبل الفجر ما يأذن يلا اقترحوا عليا هنستغفر قد ايه وهنقرا قران قد ايه وهنصلي كام ركعه انتوا قولوا انتوا اللي هتدوني الواجب النهارده انتوا اللي هتقولوا لي النهارده اعمل عباده قد ايه رب العالمين وتكون في صحائفكم ان شاء الله عز وجل ختام المواسم السنه مليانه نفحات في شهر الله المحرم كان نفحات صيام جه ربيع الاول موسم الثبات على السنة ومخالفة أهل البدع اللي بيحتفلوا بالموالد جه موسم الشتاء في جمادة وتعبدنا لله عز وجل بعبادات الشتاء والقيام والجهد في تدفئة المسلمين وصنع المعروف مع المسلمين الفقراء البردانين جه شهر رجب شهر الاستعداد لرمضان والتوبة من الذنوب والتخلص من الظلم والحرام جه شهر شعبان كانت نفحت الصيام كتير وده بتقول لازم كل يوم ثلاث أجزاء آه ميادة بتقول جزئين يلا عايز أقرأ تعليقاتكم وعايز أشوف نقرأ قد إيه قرآن ونستغفر الله قد إيه إيمان بتقول نقرأ لحد سورة آل عمران نجتهد يا احباب اقروا اقروا تعليقات بعض ام عبد الرحمن بتقول نستغفر ألف هبة بتقول نسبح ونكبر ونهلل أيوة الرسول عليه الصلاة والسلام قال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير يلا نفكر بعض بالتكبير كلنا ابعت تكبير بصوتك لكل الناس اللي معاك على الواتساب وعلى الفيسبوك يبقى المواسم دي جه شهر رمضان شهر العتق من النار وشهر مغفرة الذنوب قعدنا نجتهد فيه جه شهر شوال صمنا الست من شوال وما تيسر من الصيام جه شهر ذي القعدة فكرنا بالأشهر الحرم تاني وجينا لشهر ذي الحجة عشان نختم مواسم الخير اختم بخير اختم بخير اختم السنة بخير أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة أو مرتين خلي بالكم اللي بتتشائموا ب 2020 احنا عندنا سنة 1441 بتخلص فلعل الله عز وجل يجعل 42 أفضل من 41 والتشاؤم حرام ولكن الرسول عليه السلام كان يعجبه الفأل الحسن نتفائل بأن ربنا هيكرمنا إن شاء الله عز وجل ببركة العام الجديد يبقى لما نكون في آخر موسم يبقى الشطر اللي ما لحقش اللي فات يلحق ده وخلي بالكم بقى النقطة اللي بعدها السر الرابع إنه موسم الحج اسمها العشر من ايه يا حبايبي اسمها العشر من ذي الحجة يعني كل اللي اجتهادكم والحج هو الحجكم الحج القصد قصد بيت الله الرحلة إلى الكعبة حمل السبيل إلى الكعبة هتعلى همتك لما تتفكر في إن الحجاج يشربوا كوباية مية تتغفر ذنوبهم يا يا عايزين نحج يا يا ناس الحساب بالنظرة اللي يبص للكعبة بصة بتتغفر ذنوبه بتنزل عليه رحمات خاصة بس عشان عينيه شافت الكعبة ليشهدوا منافع لهم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا الأمان شفت يا ناس شفتوا يا ناس الناس اللي بتحج دي يا بختهم دول بياخدوا الأمان بياخدوا الأمان بالراحة ومن دخله كان امنا هو حاسس بالامان بس لما دخل اول ما عينيه شافت الكعبه قال ما رايت شقاء قط ولا مر بي بؤس قط الحج خلي الحج قصادك اتمنى الناس يحطوا هنا في الروابط آه سلسله كان نفسي احج ان شاء الله بكره ولا بعده نعملها بس مباشر برضه سلسله كان نفسي احج نحط الفيلم كامل زمن وساعه نعمل ايه علشان ناخد اجر الناس اللي بتحج هو ده الهم اللي لازم نشيله نبقى غيرانين من الناس اللي بيحجوا السر الخامس بص السر ده بقى بص بص يا فضيله الشيخ صادق قال الله عز وجل عن رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه لعلكم تتقون صح يبقى بنجتهد ونموت روحنا في رمضان عشان نوصل لغاية مجوهرات اسمها التقوى تخيل بقى ان انت في موسم دلوقتي اللي رايح يحج محتاج يبقى معاه بس التأشيرة كده اللي توديه معاه بس نفقات الرحلة اللي توديه اسمها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا خبر أبيض أنت خدت بالك من دي؟ أنت خدت بالك من الحكاية دي؟ لا ركزي معاها بقى فيها دي تصوروا يا جماعة إن إحنا بنجتهد في رمضان عشان ناخد التقوى مش هنخش ذي الحجة مش هنروح نحج إلا وإحنا معانا الزاد أكلنا وشربنا اسمه التقوى فإذا كان الزاد في الأيام دي قد الغاية في رمضان أمال الغاية اللي هنوصل لها في ذي الحجة اسمها إيه ما من أيام ده أفضل شيء في الدنيا ده ما فيش مقارنة نهائي ده ما فيش مقارنة خالص إذا كان دلوقتي بس الكيجي 1 إن أنت تبقى من المتقين الزاد اللي يبلغك الحج اللي يخلي الحجة تبقى حلوة يا رب اللهم استجب منكم يا رب أنا بقرأ الدعاء اللي بيقول يا رب ارزقنا الحج المبرور كل عام والعام القادم يا رب اللهم استجب اللهم آمين يا رب متخيلين إن العتبة هنا قد المنصة هناك متخيلين اللي فازوا برمضان هم اللي هيفوزوا بالحج يا رب ارزقنا الحج المبرور وارزقنا أجر الحج المبرور يا أرحم الراحمين زادها التقوى فكيف بغايتها زادها كغاية رمضان فكيف بغاية ذي الحجة بسرعة نجري للنقطة السادسة والسر السادس في ذي الحجة إن الأيام أقل إذا كان رمضان أيام معدوداته بيجري أمال الأيام العشر إيه؟ متخيلين كأننا النهاردة بنقول كل سنة وانتم طيبين بدأ رمضان قبل ما الفجر يأذن أقول لك فاتت ثلاث ليالي مش النسبة واحد لثلاثة مش إحنا دلوقتي الساعة دلوقتي بثلاث ساعات من رمضان هم أيام عشر وهم 30 ليلة في رمضان ال 30 ليلة موسم عشان نطلع منه بالمغفرة أمال العشر ليالي بقى كنز مركز جهد مضاعف أجر أكبر بكتير اجتهد اجتهد فعلا مفيش وقت علشان كده السر السابع الكل رابح الله بشرك الله بالخير يا أماني الله الله أماني سيد بتقول حضرتك دعيت لأختي في رمضان بالذرية الصالحة وهي حامل دلوقتي اللهم تمنها بخير يا رب أمال مش هيستجيب أمال مش هيستجيب يا ناس إحنا حالتنا غيره إحنا حالتنا غير ربنا إحنا لا أمال هنثق في مين إذا ما وثقناش فيه سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب اللهم بلغنا شكر نعمتك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين مجيب مجيب وسمعك قريب وفرجك قريب يا قريب ودود اسمك ودود ووصفك ودود يا ودود كريم ووجهك كريم وفضلك عظيم يا كريم امال ايه ادي اللي كانت عايزه الذريه وربنا اداها الذريه وعلى فند اهو كان نفسه في عربيه وربنا اداله العربيه يا رب يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك انا مش هقول لكم بقى صوموا بكره انا مش هقول صوموا انتوا هتتفرجوا على الشوارع بكره اذان المغرب زي ما يكون في حظر تجوال زي ما يكون في ماتش بين الاهلي والزمالك زي انتوا هتشوفوا كل المسلمين بكره صايمين يا يعني الموضوع ده مفروغ منه احنا مش متجمعين هنا عشان نقول صوموا قالت بعض ازواج النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام تسع ذي الحجه التسع ايام دول نصومهم على بعضهم اللهم تقبل صيامنا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا رب والليله ليله القيام ان شاء الله عز وجل قول لنا يا باشمهندس اشرف قول لنا نصلي قد ايه كم ركعه الليله ونقول النهارده ان شاء الله عز وجل الاستغفار قد ايه ونقرا قران قد ايه يلا اقترح انتوا اللي عايز اقوله ان الكل فائز والكل كسبان الله يرحمها ويحسن اليها حماتي توفاها الله عز وجل الاسبوع ده من اسبوعين تقريبا ولما راحوا البيت يفتحوا المصحف بتاعها لقوها تانية الورقة في سورة فاطر تانية الورقة ففكوا التانية اللي في مصحفها كده لقوها واقفة عند قول الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير اللهم إنا نسألك الجنة يا رب يلا يا جماعة خلينا نفوز ببركة الأيام دي يلا يا جماعة الخير خلينا نربح بركة الأيام دي اللهم إنا نسألك الغنيمة منها يا ذا الجلال والإكرام شفت الخاتمة الجميلة شفت لما لما نبقى محتارين يا ترى ماما راحت فين يا ترى ربنا قدر على أمي إيه يا ترى ماذا فعلت بأمي يا رب ونفتح المصحف نلاقينا سايبالنا علامة تقول بس تشطروا انتوا على نفسكم تعالوا لي جنة عدن اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام لما تعرف ان الكل كسبان كل الاعمال الصالحه يا جماعه لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنا لما الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لما رب العالمين يقول ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام يبقى الايام دي ايام الذكر وايام الذكر كل حاجه فيها جميله يبقى ايام سهله الفوز فيها سهل عارف الكل رابح ليه يا مولانا علشان الحج كده رمضان صيام الليالي العشر قيام العيد صدقات الحج كل حاجة قيام وصيام وصلاة وصدقة وخير وبر وحسنات وعطاء يا رب يا رب ارزقنا الحج وارزقنا أجر الحج وارزقنا غنيمة الحج هتغير وتعرف تعبد ربنا لما تعرف ان الحجاج دلوقتي انا نفسي اعمل يا حاج اشرف الجوهري نفسي اعمل حلقة كده اسمها شقاوة الحجاج شقاوة حاج شقاوة الحجيج ايه رأيك يا شيخ وليد يا فصيح نتكلم عن شقاوة الحجاج شقاوة الحجيج ده ده ده ده احنا ده احنا بنعمل حركات في الحج يا رب نحج يا رب نحج يا رب بس هموت منكم وانا بحكي يعني لو حكيت لكم بنعمل ايه الشقاوه اللي بنعملها في الحج لو قلت لكم لو قلت لكم فيه حكيت لكم شويه من اللي بيجرى في الحج ممكن اموت في البث ده يا رب ارزقنا الحج اجمعين يا ارحم الراحمين الحجاج بقى بيعملوا الخير ويبتسم في وجه أخي صدقة ويعطي صدقات ويطعم الطعام ويكسي ويصوم ويقوم ويطوف ويسعى ويشرب من زمزم وينام في الكعبة يفرد ظهره كل ده أجر وخير وبركة هي الأيام دي كده أيام إحنا موهوبين للكريم أمة الله بتقول لي اجعلها سعادة الحجيج لا شقاوة لا احنا عندنا بالعامية بالعامية الشقاوة يعني ايه يعني الذكاء والطرفة الذكاء والمهارة مش شقاوة يعني الشقاء والحزن يعني مش أشقية الحجيج يا عمي ما حجيتش كده واستخبيت ومشيت من هنا وجريت من هنا واتنططت هنا و... يا خبر ابيض انا مصور مصور يوم عرفة يوم عشرة يوم النحر وأنا راكب الموتوسيكل علشان بعد ما رميت الجمرة الكبرى يوم العيد أذان الفجر ألحق صلاة العيد في الكعبة يا سلام شقاوة بقى شقاوة أنا عايز أحج يا رب أنا عايز أحج طيب يا حبايبي بسرعة يبقى السر السابع الكل رابح إن سعيكم لشتى في واحد وظيفته كذا واحد وظيفته كذا واحد بيحب يعمل العبادة دي واحد بيحب يعمل العبادة دي الأيام العشر بتاعت كل حاجة واحد بيسأل الحاجة نوها بتسأل ينفع اعتكاف في الليالي العشر يا سلام شفت الهمة شفت يا عم ياسر نوها بتقول ينفع نعتكف بتقول ينفع نعتكف آه لكن جهادكن حج مبرور انت هتحج يا بنت يا نوح انت هتحج يا رب نحج يا رب البت الجدعة كده الست الجدعة المصرية الجدعة كده اللي هي يعني اللي ما بتقولكش خد شيل تبص تلاقيها ايه عمالة تشيل هي دي في الحج بتبقى روعة لكن ال- الكيوت الطيبة الغلبانة دي الحج معاها جهاد للراجل ربنا يتقبل منك ومن زوجتك يا حاج أشرف يا جوهري يا رب العالمين صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رب نحج صحبة كلنا يا حبايبي يا رب يا رب نجتمع كلنا يا رب العالمين يا رب ارزقنا الحج صحبة يا قدير يا كريم يا أكرم الأكرمين اللهم استجب يا رب طيب الكل راضح زي ما الحج فيه كل حاجة الأيام دي فيها كل حاجة اعتكف وصوم وصلي وصدق واعمل خير وسامح الناس وتوب إلى الله ولبس النقاب بقى احنا معانا هنا 330 ومعانا هنا 30 في اليوتيوب 30 وفي الفيسبوك 330 معقول فينا واحدة مش منتقبة؟ لا ما اظنش لا أكيد أنا ربنا مجمعني المنتقبات هنا مش منتقبة في البث ده من اللحظة دي انت منتقبة معقول فينا واحد ما صلاش العشاء معقول فينا واحد ما بيغضش بصره معقول فينا واحد يا علي هيخلص ال live يقعد يقلب على ال Face برضه لحد ما الفجر يدن عليه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عايزين نجتهد يلا يا حاجة أميرة توكلي على الله انت منتقبة مش بفكر مش مش عارفة احمدي ربنا احمدي ربنا ان متاح ليك انك تلبسيه الحمد لله والشكر لله الناس بتتحارب على العباده وعلى الطاعه اللي جوزها مانعها من الصيام هو عماله كل كومنت بتقول جوزي مانع من الصيام ما يجراش حاجه لعلك مريضه لعلك خايفه فطريهم واحتسبي عند الله عز وجل ان انت اللي آه صائمه لا توكلي على الله يا منى انت منتقبه مفيش حاجه اسمها نفسي منتقب انت منتقبه انت منتقبه امال ربنا جمعنا ليه النهارده عشان ناخد القرار ده كلنا سوا ان شاء الله صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثمانية السر الثامن إن الرسول عليه السلام بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله أيوة لأن مش كل الأعمال صالحة يا جماعة يا رب كفينا شر الهوى يا رب يا رب كفينا شر الهوى يا رب أعرف واحد بيحارب الدعوة لوجه الله تخيلوا يا خبر ابيض كفينا يا رب شر الهوى كفينا شر الهوى يا رب كفينا يا رب شر اللي بيكرهونا كفينا يا رب شر اللي بيحاربوا دينك وبيحاربوا الدعوة يا أرحم الراحمين يا رب انتقم منهم واصرف أذاهم عنا يا رب واشغلهم بما يلهيهم عن الدعوة وعن التوحيد وعنا يا أرحم الراحمين خلي بالكم في قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون السياق ده بيقولوا إيه بقى في أهل النار فنعمل غير الذي كنا نعمل لكن السياق المرعب أكتر بيقول وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الأولين قالوا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل دول كانوا ناس وحشين دول كانوا ناس بيعملوا ذنوب فيتمنوا ان هم يتمنوا ان هم يرجعوا الدنيا عشان يعملوا اعمال لان هم ما كانوش بيعملوا اعمال كانوا بتوع ذنوب اللي رافض يا امي الفاضله الحاج عفاف اللي زوجها راضي انها تلبس النقاب تدعي ربنا وتطلب من ربنا تقول يا رب استرني الدعوه دي مستجابه لها يقول يا رب استرني ربنا هيحقق له اللي نفسه فيه الدعوه دي مستجابه لان ربنا حقيقي كتير بيحب الستر نفسك في ايه نفسك في فلوس قول يا رب استرني واديني قرشين نفسك تلبسي نقاب قول يا رب استرني ولبسني النقاب ان هو ستير اللهم انك ستير وتحب الحياه والستر فاسترني اللي بقوله ايه يا احباب عشان خلاص ال live خلص اهو بس خلص ان الفرق بين دول وبين دول دول بيقولوا ربنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل لكن دول بيقولوا فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في أعمال صالحة مردودة في أعمال صالحة مش مقبولة عشان كده هيتمنوا ان هم يجوا فنعمل صالحا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل غير الاعمال الصالحة اللي عملناها وضاعت وطاشت وما اتقبلتش عايزين نعمل اعمال صالحة جديدة غير اللي كنا بنعملها وفيها رياء غير اللي بنعملها ومقصرين في دعوة الناس انت متخيل ان انت لما تعمل مشاركة للبث ده وانت قاعد تتفرج دلوقتي يدخل واحد ما كانش ناوي يتوب يتوب حياته تتغير ويمكن يبقى دعوة ويمكن يبقى هو داعية في يوم من الأيام ويبقى أحسن مننا فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل معاك المختوم بتقول تعمل ايه الحائط في الأيام دي لا هو احنا قلنا الأيام دي أيام مصلية وقرآن بس ولا كل الأعمال الصالحة تهدي سبقة فارتكي السبحة يا علي هنصلي على النبي قد ايه وننوي ايه واحنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام احنا عايزين الايام العشر دي نشوف فيها سيدنا النبي في المنام عليه الصلاة والسلام نوينا كلنا هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة بالليل وألف مرة بالنهار بنية ان احنا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام في الايام العشر اتفقنا اتفقنا حلوة النية دي نوينا كلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يبقى سرها إن الرسول قال ما من أيام العمل الصالح ياما أعمال مش صالحة علشان كده نصيحتي ليكم يا حبايبي اعملوا كل حاجة اعملوا كل حاجة أي خير ربنا وقفه قدامك اعمله اوعى تأجل أي عمل لأن أنت مش عارف أنت مش عارف أنهي فيهم اللي هتوصل وهتلمس وهتقربك من ربنا سبحانه وتعالى لسه واحدة بتقول أعمل إيه في النمل النمل مش هيمشي بالمبيدات ده متسلط عليكي بالحسد النمل مش هيمشي إلا بدعوة مستجابة لو حطيتي قنبلة نووية هنموت إحنا والنمل مش هيموت لحد ما في مرة ربنا يوفقك وتقع من بقى كده يا رب اصرف عنا البلاء يا رب اصرف عنا الأذى لحد ما في مرة القلب يقول يا هو أنا بلاقي البلاء الفلاني الحمد لله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا الأيام دي أيام تفريج الكرب والدعاء المستجاب وقضاء الحوائج وتحقيق الأمنيات بالله عليكم اجتهدوا اجتهدوا إن شاء الله أنا هقرأ بقى الأسئلة دلوقتي اللي هتكتبوها بإذن الله وأجاوب عليها لأن فاضل لي عنصرين بس وهو العنصر التاسع خير الرسول قال ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام عن العشر اختار ربنا أمن على الفرصة الأيام دي أيام الفرص اوعى تضيعها اوعى تضيع فرصة النهاردة اوعى تضيع فرص الأيام دي مفيش أفضل من دي ولا غفران بتقول علاج الكسل ايه علاج الكسل ان انت ما تحطيش المهمات والاعمال جبل فوق دماغك انا لازم اقرا 20 جزء النهارده بس بس بس بس النهارده تقراي حزب 10 صفحات الكسلان ما يحطش قدامه مهمه كبيره الكسلان يحط قدامه مهمه صغيره بس هي دي الوصفه الايام دي خير واحب الى الله السر العاشر أحب إلى الله أحب يعني إيه تفرق يفرق معاك الحب يفرق معاك إيثار الله عز وجل آه فكر في كده فكر في كده يعني ينفع يعدي عليك الموسم ده من غير أضحية توكل على الله وانوي وانوي حصول حب الله انوي نوال حب الله سبحانه وتعالى أنا بحبكم في الله وأسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم والواجب زي ما نور مكة بتقول بقى اللي هقول لكم عليه وأسألكم عليه بكرة إن شاء الله عز وجل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي والاستغفار كل يوم ألف بالنهار وبالليل الصلاة على النبي والاستغفار ألف كمان اتفقنا؟ اللي بتقول أنا نفسي جوزي ربنا يهديه و... وادعي لي ربنا ي- يسخره لي. ايوه هي دي ايام الدعاء ينفع يحلق ال- اللي اللي هيضحي لا ما ينفعش خلاص يحلق انتهى الكلام صيام الايام دي ليها نيه ايوه والنيه في قلبك حضرتك خلاص نويتي التكبير صيامه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد أو أي صيغة يا رب ارزقنا جميعا الحج المبرور والعمرة يا رب طيب لا مفيش وقت بقى الرحلات المختوم بتقول لنا زود لنا البث شوية لا مش هينفع نزود البث احنا كده زودنا ربع ساعة من اللي أنا كنت ناوي عليه نجتهد يلا نتوكل على الله ودلوقتي نبدأ كلنا نجتهد إن شاء الله عز وجل في الذكر وفي الاستغفار وفي قيام الليل وفي الغنيمة من بركة هذه الأيام لأن دلوقتي أفضل من رمضان أفضل من الليالي العشر أفضل من ليلة القدر أفضل من كل اللي فات كان زماننا بنحج كان زماننا بنطوف كان زماننا واقفين قدام الكعبة يا رب نحج أجمعين يا رب يا رب اللي م- اللي مننا أو أحبابنا محروم من الذرية يا رب ارزقه الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى سواك طرفة عين أقول لكم على فكرة للي عايز يختم القرآن نختم كلنا قبل الحج الحج 8 الحج يوم 8 من النهاردة ليوم 8 عندنا سبعة أيام فمي بشوق يعني كل يوم 100 صفحة من المصحف فكرة هي علشان نختم قبل الحج ونرجع نختم ختمة تانية في الحج إن شاء الله من يوم 8 و9 نختم يوم عرفة إن شاء الله عز وجل يعني ختمة 7 8 و9 وختمة من 1 ل 6 حلوة الفكرة دي المريض العاجز عن الصيام يطعم المساكين يطعم الصائمين ويحتسب أجرهم عند الله سبحانه وتعالى نصلي بالليل قد ايه قيام الليل يلا قولوا انت 11 ركعة نصلي بالليل قيام الليل 11 ركعة خلاص ربنا يبلغنا وإياكم الحج المبرور ويعفو عنا وعنكم ويسترنا وإياكم بالستر الجميل 100 ركعة أيوة أبو عبد الرحمن بيقول لك صلي 100 ركعة وتعالى نتكلم ده الموقف الجميل اللي حصل بين مشايخنا الكبار ممكن نصلي 100 ركعة اه ممكن نصلي رك- 100 ركعة ازاي يعني ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ربنا يعلي همتنا واياكم يا رب ويتقبل منا ومنكم ويسترنا وإياكم الستر الجميل ويزوج العزب منكم يا رب ويصلح حالنا وحالكم ويغفر لنا ولكم ماشي يا أحباب يلا مفيش وقت ربنا يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين يا رب وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يلا مم، بيقول لك حلفتك بالله تدعي الأخي علي ربنا يهديه ويقوي على زوجته الظالمة لا تريد أن يكلم أهله الله يصلح حالكم جميعا ويألف منكم ويصرف عنكم جيران السوء يا رب العالمين إيناس فين السؤال ما مش شايف سؤال مش شايف سؤال عشان أجاوب طيب ال- آه، أنا بجاوب على الأسئلة اللي بتوصلني على واتساب 0100 85 85 985 وتوصلكم مني كل يوم رسالة للمشتركين على آه، واتساب 011 23 600 اللي بيقول لي آه، آه، عيد الرقم تاني اهو انت شغل بقى الفيديو ده من اخره وهتلاقي النمرة وسجلها بنفسك ربنا يتقبل منا ومنكم ويعفو عنا وعنكم ويسترنا وإياكم ويوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مشيت الناس بتوع الفيسبوك ازيكم عاملين ايه وربنا يرضى عني وعنكم يا رب وكل عام وانتم طيبين وربنا يغفر لي ولكم ويسترنا لكم بستره الجميل أميرة بتقول أرجو أن تقرأ رسائلي فين رسائلك يا أميرة بعتيها تاني ربنا يديك الذرية الصالحة يا هبة يا رب الحج يا رب أميرة بتقول تقدم لي عريس امبارح وأنا خرجت وأنا لابسة النقاب خرجت بيه فلما شافت من العريس اتضايقت وقالت لابنها عايزة تلبس النقاب بعدين قال لها آه بعد ما مشي بص ساعة اتصل وقالوا مفيش نصيب أحسن أحسن بس يعني آه، يعني ليه تدخلي بالنقاب؟ عموما يعني اللي ما بيحبوش النقاب خلاص الحمد لله اني خلصت منهم بس انت ليه تدخلي الرؤية الشرعية بالنقاب؟ ليه؟ لا المفروض تدخلي الرؤية الشرعية آه، اسمها الرؤية يشوفك ربنا يتقبل منا ومنكم ويعفو عنا وعنكم ويستر عليكم هتدعوا لي ولا لا؟ هتدعوا لي؟ ربنا يتقبل منا ومنكم انا هدعي لكم ان شاء الله عز وجل ربنا يتقبل منا ومنكم ويستر لكم ستر الجميع والوصيه برضو ب آم، تركيز انا عايز المجموعه بتاعت اليوتيوب دول ال 25 واحد الطيبين دول اللي ما عندهمش فيسبوك دول عايز اوصيكم وصيه دلوقتي تجيبوا كتاب مناجاه المحسنين وتقولوا منه بس خمس صفحات تدعوا بس من خمس صفحات منه وكتاب آه، دعاء من الكتاب والسنه وان شاء الله عز وجل بكره بعد العصر ندعي كتير من العصر للمغرب من كتاب دعاء وكتاب السنه نقول كل الادعيه اتفقنا؟ ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. طيب اي خدمات يا حبايبي ربنا يسترنا وياكم يا رب ويغفر لنا ولكم انا عايزكم تدعوا لي و... و... وتدعوا على اللي يحاول يوقف دعوتي مش كده أنا- هو كده الحب كده أنا خ- ما تدعيش انت ما بتحبش تدعي محمد انا ادعي انت اقول امين خلاص ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب. قول ربنا يستجيب دعائك ربنا يرضى عني وعنكم ويسترنا وياكم ستر الجميل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته